gopticbob.org تقدم قانون الإيمان إعلان حب بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين أقرأ لأجل تعليمنا جزء من المزمور رقم 18 أحبك يا رب يا قوتي الرب صخري صخرتي وحصني ومنقذي إلهي صخرتي به أحتمي ترسي وقرن خلاصي وملجئي أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك أفزعتني حبال الهاوية حاقت بي أشراك الموت انتشبت بي في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذني المزمور ده طويل خمسين آية آخر آيتين في المزمور لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لاسمك لاسمك برج خلاص لملكه والصانع رحمته لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين مع بداية السنة القبطية من حوالي شهرين كلمت وإياكم عن البداية ثم بدأت في سلسلة تحت عنوان خمس خبزات وسمكتين وهي معجزة الشبع في البشائر الأربعة وخدنا الخمس خبزات بطريقة رمزية الخبزة الأولى الكتاب المقدس رسالة حب والخبزة الثانية الصلاة لقاء حب والخبزة الثالثة التوبة خطوة حب والخبزة الرابعة سر الإفخارستيا شركة حب وفي الأسبوع الماضي تكلمنا عن الخبزة الخامسة وهو الصوم الصوم خبرة حب وهذه الخبزات بمثابة مش كلام أعرفه لكن كلام أفهمه وأعيشه وأطبقه وأشبع بيه والشبع زي ما اتفقنا ان هو شكل من اشكال الممارسه فانت لما تمارس هذه الخبزات الخمسه وتشبع بها جاوبنا على السؤال المهم اللي هو علاقتي الشخصيه ومعرفتي بربنا يسوع المسيح في علاقه قويه يبقى عندنا سمكتين السمكه الاولى في هذه الليله هي قانون الإيمان اللي هنسميه إعلان حب قانون الإيمان إعلان حب يمكن كتير مننا يعرف أن شكل السمكة هو أحد الرموز القبطية المبكرة جدا أو الرموز المسيحية المبكرة جدا وكان زمان يستخدموها كعلامة من علامات التعارف بين المسيحيين اللي عايشين في وسط وثني فكان مجرد الإنسان المسيحي يتعرف على الآخر أنه يرسم على الأرض في التراب يرسم قوس كده كان واحد بيلعب فإذا كان اللي قدامه مسيحي يكمل القوس فتظهر علامة السمكة أو شكل السمكة التي هي تعبير مختصر جدا عن الإيمان بالمسيح كلمة سمكة باليوناني نطق إكسوس أو إخسوس وهي خمسة حروف والخمس حروف دول هي الحرف الأول من جملة من خمس كلمات لو خدنا الحرف الأول في الخمس كلمات تطلع إكسوس أو إخسوس اللي هي إيسوس إخريسوس إيوس سيئوس سوتير معناها يسوع المسيح ابن الله المخلص ودي عبارة مختصرة عن الإيمان فلما نقول السمكة هي قانون الإيمان لا نتجاوز الحقيقة كثيرا وقانون الإيمان اللي بنردده في صلواتنا تلاحظوا ويايا ان احنا بنصليه واحنا واقفين والحاجة اللي بنعملها واحنا واقفين هي تعبير عن الصلاة فهو قبل ان يكون قانون هو صلاة وقانون الايمان بنتلوه في مناسبات كتيرة تقريبا في كل صلواتنا في كل طقوسنا في مناسبات الفرح في مناسبات الحزن في الأسرار في الليتروجيات نتلو قانون الإيمان هو صلاة ولكن يعني إيه قانون الإيمان إعلان حب هو ليه الإيمان يتحط في صورة قانون كلنا عارفين حكاية قانون دي يعني حاجة رسمي خالص ليه الإيمان في المفهوم المسيحي ليس مجرد اعتناق مجموعة من العقائد الواحد يعرف شوية عقائد تبقى هو ده الإيمان لكن هو في مفهومه المسيحي الإيمان حياة حياة بيعيشها الإنسان وإن شئت الدقة هو عقيدة تقود إلى حياة عقيدة بتبني كيانك المعرفي وكيانك الفكري وكيانك الروحي بتملى كيانك كله تقود إلى حياة فبموجب هذا الإيمان أنت تعيش وتتصرف وتتعامل وتمارس حياتك التي أعطاها الله لك يبقى الإيمان مش مجرد أفكار او مجرد واحد يصدق كده شوية مبادئ عن ربنا او يعني يعرف حاجة عن ربنا مش ده الايمان الايمان ارتباط من الصميم من القلب من الاعماق وهذا الارتباط العميق جدا هو بشخص الله وده احساس وجداني واحساس كياني في الانسان ان الانسان بيشعر ان الله هو قائد حياته هو مسير كل الحياة وطبعا قبل ما ادخل يعني في التأمل احيانا اطفالنا يسألوا السؤال يقول لك هو مين اللي خلق ربنا مين اللي عمل ربنا ما احنا نفضل نقول له دي عملها ربنا ودي صنعها ربنا ودي خلقها طب مين اللي عمل ربنا فبيبقى سؤال صعب لكن احيانا بنستخدم تشبيه لطيف وبسيط علشان نقرب هذه الحقيقة لما يبقى في قطر قطار مكون من عشر عربات كل عربية ما فيهاش قدرة ذاتية انها تتحرك ولكن اول القطار توجد قاطرة وهذه القاطرة فيها قدرة ذاتية فيها خزانات سولار وفيها محركات وفيها مكن هذه القدرة الذاتية تجعل سائر العربات في الخلف تتحرك فالتشبيه ان العربة او القاطرة اللي في اول القطار هي تشبيه لله الذي خلق كل المسكونة او كل الخليقة او كل الخلائق ده مجرد تشبيه صغير وبنيجي نقول الطفل الصغير هو مين اللي بيشد العربية رقم عشرة يقول لك نمرة تسعة ومين بيشد تسعة نمرة تمانية لغاية ما نوصل لآخر عربية مين بيشد نمرة واحد القطار القاطرة دي طب مين بيشد القاطرة هي ماشية بذاتها الإيمان المسيحي إدراك حي وكياني لوجود الله في حياتي عشان كده الكتاب المقدس يقول تعريف جميل قوي في سفر العبرانيين في إصحاح 11 الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى ده عبرانيين 11 واحد بس هزود كلمتين عشان أوضح الآية أكتر الإيمان هو الثقة الشخصية بما يرجى والإيقان الداخلي بأمور لا ترى الثقة الشخصية بما يرجى يرجى يعني فيها رجاء والإيقان الداخلي فيها يقين بأمور لا ترى يعني عين الإيمان ترى أبعد من العين الجسدية وطبعا الكتاب المقدس فيه قصص كتير في هذا الأمر والمتنيح أبونا بشوي كامل في الأسكندرية له تعابير كثيرة عن الإيمان أحد التعابير يقول حجم الإنسان المسيحي ليس هو حجم جسده بل هو حجم الله الساكن فيه أي إنسان فينا محدود محدود بوزنه بطوله بسمته الجسدية لكن ده مش حجم الإنسان المسيحي الإنسان المسيحي يسكن الله في داخله ولذلك يستطيع أن ينقل جبلا هنروح ليه بعيد ما احنا في القاهرة ومعجزة نقل جبل المقطم من القرن العاشر الميلادي من عشرة قرون مضت حوالي ألف سنة والمعجزة دي سجلت في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ مصر والمعجزة دهيت اشترك فيها الكل أبونا البطرك بتاع ذلك الزمان الأنبا إبراهام ابن زرعة ثم كل الكنيسة إكليروس الكنيسة وكل الشعب حتى إنسان كان يعني ملوش ذكر في المجتمع سمعان الخراز ويشارك وينتقل أو ينقل الجبل ولذلك الإنسان المسيحي يقول الآية أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني أستطيع كل شيء لوحدي إزاي ما أنا إنسان عادي زي بقية البشر إمكانياتي محدودة أفكاري محدودة قدرتي الجسدية محدودة لكن أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني أو بالمسيح الذي يقويني يعني كأن الإنسان يختفي في شخص المسيح والمسيح هو الذي يعمل وبذلك يستطيع الإنسان أن يعمل كل شيء أو يستطيع كل شيء على كده الإنسان المؤمن المسيحي ليس هو الذي ينادي بفكرة الله ما هو في ناس عندهم ربنا ده فكرة فكرة من ضمن الأفكار لكن الإنسان أو المؤمن المسيحي هو الذي يقبل الله إلها له محورا لكيانه كله موجها لكل حياته بتعجبني كتير قوي عبارات داود النبي اللي بيقول جعلت الرب أمامي في كل حين أنه عن يميني فلا أتزعزع هو اللي قدام عيني على طول وبقت مفاعيل الإيمان المسيحي مش هي سلوكنا اللي بره ده بقت حتى أفكارنا ده أنا ممكن أقعد ويقب اعترافي وأقول له يا أبونا في فكرة مش مناسبة إنها تبقى في عقلي حتى الأفكار حتى المشاعر حتى السلوكيات لأن الله يملأ كيان الإنسان ومن هنا يا إخوتي جاء تعبير الأرثوذكسية أي العقيدة المستقيمة أو الطريقة المستقيمة لتمجيد الله في كده خط مستقيم بين الإنسان وبين الله في إيمان قانون الإيمان السؤال ليه تحط في صورة قانون ليه الإيمان نحطه في قانون ليه القانون دائما له صياغات جامعة مانعة التعبير ده مشهور القانونيين يعرفوه الصياغة القانونية دايما جامعة شاملة ولكن في حد الزا- في حد في نفس الوقت مانعة مانعة لأي التباس أو أي آه، تغيير أو فهم خاطئ هي صياغة محددة وعلى هذا الأساس كل إنسان مسيحي في العالم يتلو قانون الإيمان يعني خلينا نعرف إن ده مسيحي منين إن يكون بيقول قانون الإيمان يعني بع- بعض آه زي مثلا نسمع عن شهود يهوه شهود يهوه لا يقولون قانون الإيمان وبالتالي هم غير مسيحيين فقانون الإيمان يتلوه كل إنسان مسيحي شرقا وغربا وهو العلامة المميزة للإنسان المسيحي وقانون الإيمان فيه 107 178 كلمة خد بالك من الإحصائية اللطيفة دي 178 كلمة لكن ال 178 كلمة دول كلهم من الإنجيل من الكتاب المقدس فهو صياغة كتابية الأهم من كده إن ال 178 كلمة دول اتحددوا واكتملوا في 106 سنة بدءا من مجمع نقية 325 والقسطنطينية وأفسس 381 و 431 لما تجمع كده من 325 ل 431 هتلاقي 106 سنة وتخيل كده ان هذا القانون كل كلمة فيه مختارة بمعيار الذهب ده مش كده وبس ده كمان هذا القانون اشترك في وضعه 668 بطرك وأسقف في المجامع الثلاثة مجمع نقية مجمع القسطنطينية ومجمع أفسس تصور بقى 178 كلمة يشترك في حطها في وضعها 668 بطريرك ورئيس كنيسة وأسقف ومطران إيه إذا القانون ده بقى مش حاجة سهلة لكن القانون كله هو إعلان حب حب الإنسان لربنا يسوع المسيح واللي عمله وفدائه على الصليب وبيحكي كده القصة كلها بقصة آه، تجسد السيد المسيح وقصة فدائه آه، وخلاصه الإنسان بترتيب تاريخي واضح جدا قانون الإيمان بدأت المسيحية واحدة كانوا يسموها زمان أتباع الطريق لكن في سنة 325 وما قبلها بقليل ظهرت بدعة وظهرت في الأسكندرية وكان صاحبها أريوس وظهرت هذه البدعة وهرتقى في الإيمان وكان ملخص هذه البدعة اللي نشأت بغرور وبكبرياء أريوس أن المسيح ليس إلها ليس هو الله وأريوس الهرطوقي أراد أن ينشر هذه البدعة وقال كده المسيح ليس أزليا وابتدى يأخذ بعض اقتباسات من الكتاب المقدس أساء فهمها وأساء شرحها وخلته يمشي في موضوع الهرطقة فاجتمع المجمع بأمر الملك قسطنطين وكان يعتبر أول مجمع في تاريخ المسيحية يجمع قادة الكنيسة المسيحية شرقا وغربا 318 يحتروه ناقشوا كتير وناقشوا أريوس وأصدروا عليه الحكم بهذه الهرطقة لكن عشان يحفظوا الإيمان وضعوه في قالب قانوني بالحقيقة نؤمن بإله واحد زي ما كلنا عارفين وحافظين لكن بعد حوالي خمسين سنة أو أكثر قليلا ظهرت بدعة أخرى كانت بدعة مقدونيوس وده علم أن الروح القدس ليس هو الله كنيسة عملت نفس الفكر واجتمع الأباء في الكنيسة المسيحية شرقا وغربا وأكملوا قانون الإيمان أكملوا وضعه القانون الجزء الأول انتهى عند عبارة نعم نؤمن بالروح القدس ونقطة وخلص الجزء الأول الجزء الثاني ابتدى من عبارة الرب المحيي المنبثق من الآب وشرح وضعية الروح القدس لغاية وحياة الظهر الآتي آمين المجمع الأول كان في نقية المجمع الثاني كان في القسطنطينية المجمع الثالث في أفسس وده لما ظهر هرطوقي ثالث يدعى نسطور وهو الذي قال أن العذراء مريم هي والدة جسد المسيح فقط ناقشوا الموضوع طلع إنسان يحرف في الإيمان فوضعوا ما نسميه مقدمة قانون الإيمان خص العذراء اللي هي معروفة في القطعة اللي بنقولها باستمرار كمقدمة نعظمك يا أم النور الحقيقي وحدد بألفاظ محددة العذراء مريم وضعيتها إيه وده كان في المجمع أفسس وده كان سنة 400 431 ميلادي ووضع قانون الإيمان ومقدمته وصار القانون ومقدمته صاروا إعلان حب عشان كده أنا عايزك تعرف أن قانون الإيمان هو بالحقيقة السمكة الأولى في هذه الخبزات والسمكتين أحيانا بنقول قانون الإيمان ده بسرعة لكن قانون الإيمان ده مجال للتأمل واسع جدا ومجال تتلامس فيه مع إعلانات الحب اللي قدمها المسيح لنا في كل كلمة من كلمات من كلماته قانون الإيمان بنعتبره هو الخلاصة السريعة عن الإيمان المسيحي يعني لما بنيجي نتكلم فيه بيتكلم عن لاهوت الله الآب ولاهوت الله الابن ولاهوت الروح القدس وكل واحد يشرحها باختصار وزي ما قلت لك كل كلمة في القانون كلمة ذات أهمية شديدة يعني مثلا في لاهوت الله الآب يقول الله ضابط الكل خالق السماء والأرض خالق كل شيء ما يرى وما لا يرى في لاهوت الابن يقول الوحيد المولود من الآب به كل شيء أو به كان كل شيء تعبير لاهوت الروح القدس يقول الرب المحيي يعطي الحياة المنبثق من الآب ويكمل إلى آخره ثم يتكلم عن لاهوت وسمات الكنيسة الكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ويتكلم على سر المعمودية وطبعا ضروري خدت بالك ان السمك بيعيش في المية والسمك بيقدم للإنسان صورة إعجازية لأنه بيعيش في المكان اللي يموت فيه الإنسان يعني المية دي سر هلاك للإنسان لو نزل فيها دقيقة واحدة آه، يغرق فالسمك له صورة إعجازية للإنسان لأنه يعيش حيث يموت الإنسان وقلت لك قبل كده ان العلامة ترتليان اظن الاسبوع اللي فات ان العلامة ترتليان هو صاحب العبارة اللطيفة اللي قال كده نحن السمك الصغير بحسب سمكتنا الكبيرة ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شاء فولدنا في الماء ثم في قانون الإيمان يتحدث عن عقيدة قيامة الأموات وفي النهاية يتحدث عن عقيدة الحياة الأخرى والظهر الآتي آمين بيشرح رحلة الإيمان دي كلها وبيقدمها للإنسان وبيقول له خلي إيمانك واضح واضح زي ما قلت لك في أول حديثي أننا نصلي قانون الإيمان ونحن وقوف فهو صلاة ثم في قانون الإيمان نتذكر الأباء الذين تعبوا في مواجهة هذه الارتقات فمثلا في المجمع المسكوني الأول مجمع نقيه ودي المجامع اللي احنا بنعتبرها في تاريخ الكنيسة غير مجمع الأباء الرسل في الكنيسة الأولى مجمع المسكوني الأول في نقية ظهر فيه وبرع نجم الشماس أثناسيوس ثم رسم كاهنا وصار فيما بعد بطريرك الكنيسة رقم عشرين والقديس أثناسيوس الرسولي اللي دافع وضع كتب كثيرة وضع كتاب تجسد الكلمة ووضع كتاب ضد الوثنيين ومقالات ورسائل فصحية كثيرة هذا القديس أثناسيوس عاش عمر طويل منفي نفي خمس مرات وتحمل أتعاب كثيرة كل ده ليه من أجل إيمانه وكلنا نعرف أن القديس أثناسيوس صاحب العبارة الشهيرة لما قالوا له خلاص بقى يا أثناسيوس ده العالم كله بقى أريوسي كل العالم صار تبع أريوس قال لهم الإجابة آه التي لا يستطيع أن يقولها إنسان إلا إذا كان صاحب إيمان قوي وقال كده وأنا ضد العالم واحد يقف يقول أنا ضد العالم مين ده لكن لأن المسيح يسكن في قلبه استطاع أن يقول هذا ف وانت بتقول قانون الإيمان بتتذكر الأباء الذين تحملوا الكثير في أو بسبب أنهم يحفظون هذا القانون وهذا الإيمان نقياً يعني قانون الايمان اللي احنا بنقوله كده ما بياخدش دقيقه ونص وقلت لك عملوه في 106 سنه أه تذكر الاتعاب اللي جعلت النهارده يصل لنا الايمان نقيا وقانونيا واي هرطقه تطلع نيجي نقيسها على قانون الايمان قانون فوانت واقف كده بتشكر ربنا وانت بتقول قانون الإيمان بقول له يا رب أشكرك إنك لغاية هذا الزمان وعبر عشرين قرن من الزمان وإيمانك المستقيم يحيى في كنيستنا وإيمانك ده يا رب غالي علينا جدا والأباء اللي تعبوا في تقنينه وفي وضعه زي ما قلت لك كل كلمة مأخوذة من الكتاب المقدس يعني مش قعدوا يألفوه ده كل كلمة من الإنجيل هذا القانون له ثمن غالي عشان كده سمينا أثناسيوس البطريرك العظيم سميناه حامي الإيمان القويم حامي الإيمان القويم يبقى وانت بتقول قانون الإيمان دي صلاة وشكر لنقاوة الإيمان الحاجة الثالثة انك لما تقول قانون الإيمان انت بتقرأ نصوص من الكتاب المقدس بتخلي كلمة الله الحلوة والشهية في فمك وطبعا آه كلمة الله دايما مصدر عزاء أو مصدر راحة للإنسان لما بإيه نيجي نقول قانون الإيمان هقف وياك بس لحظة كده على المقدمة بتاعته نقول كده بالحقيقة نؤمن بإله واحد بالحقيقة عشان ما حدش يفكر في أي فكرة آخر فالمسيحية تؤمن بإله واحد بالله الواحد والآيات في الكتاب المقدس كتيرة جدا في العهد القديم في سفر التثنية يقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وأيضا في نفس السفر يقول أنا أنا هو ولا إله معي وسفر أشعياء يقول أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري واحد بالحقيقة نؤمن بإله واحد في العهد الجديد يقول ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله ويقول في موضع في رسالة رومية الله واحد تعبير واضح وفي كورنثوس الأولى لنا إله واحد وفي كورنثوس الأولى 12 يقول الله واحد الذي يعمل الكل في الكل واحد وعندما نتحدث عن الله الواحد نجد امتياز وانفراد المسيحية أن هذا الله الواحد اقترب إلينا في ملء الزمان واقتراب الله للإنسان في سر التجسد أو في تجسده هذا الاقتراب اقتراب الحب كلكم حافظين الآية بتاعت يوحنا 3 16 اللي بنسميها زي ما قلت لكم الإنجيل, الإنجيل الصغير هكذا أحب الله العالم عايز أتوقف قليلا وأقول لك أن الله الذي خلق الإنسان يعرف أن مفتاح الإنسان هو الحب أي إنسان في الوجود مفتاح قلب الإنسان إنك تحبه انك تحب الانسان وبالتالي الله الذي خلقنا يعرف مفتاح كل انسان مفتاح البشر طب مفتاح البشر ايه يا رب قال الحب ولذلك سأصل الى الانسان الذي احبه وافديه واخلصه وارفع عنه ضعفه واقف جنبه الحب لا يصلح فيه المراسلة والحب لا يصلح فيه البعد صور كده مثلا لو في أم بتحب ابنها طفل الصغير بس الواد يعني بيتشقى شوية تقول له خليك بعيد كده وانا بحبك من بعيد وهجيب لك تاكل وتشرب وتلبس يقول لها يا ماما مش ده الحب ده الحب انك تقعدي جنبي والحب انك تلعبي ويايا هو ده الحب الاقتراب وهذا ما نسميه سعادة التواجد في المسيحية يتواجد الله في قلبنا ونتواجد في قلبه هي دي السعادة هي دي فرحة المسيحية هو ده الإنجيل ما كلمة إنجيل زي ما برضو نعرف إنجيل يعني بشارة بشارة مفرحة وده اللي قاله الملاك في يوم ميلاد المسيح ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب هو ده خلاصة الإيمان وهي دي النقطة الأساسية في الإيمان نؤمن بالله الواحد ولكننا عندما ندخل في أعماق الله ده اقترب إلينا وتنازل وتجسد من أجلنا حينئذ نفهم كلمة الآب بمعنى الأصل أو الأوريجين وكلمة الابن وهي كلمة خالية من كل تناسل أو جنس وكلمة الروح الروح القدس فالله كائن بذاته ناطق بكلمته حي بروحه وهذه الصفات التي نقولها نسميها الأقانيم الثلاثة باختصار شديد خالص والتشب... والتشابيه اللي بتشرح الحاجات دي كتيرة ولكن أرجع وأقول أن بداية قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد فوحدانية الله هي حجر الأساس في إيماننا المسيحي وحتى لما بنيجي نرشم الصليب بنرشمه عشان نقدر نعيش في علاقتنا بالله ونقول باسم الآب والابن والروح القدس نختم بهذه الكلمة الإله الواحد أو الله الواحد آمين مهم خالص ان احنا نبقى فاهمين كده وطبعا قانون الإيمان له شرح كتير وله معاني شرحه ياخد وقت كتير وتفاصيله لكن أنا عايزك تطلع بمفهوم أن هذا القانون هو إعلان الحب إعلان الحب من الله للإنسان ومن الإنسان لله عايزك تعرف كمان ان ايماننا وعقيدتنا عقيدتنا الارثوذكسيه بتقوم على ثلاثه اعمده رئيسيه وده اللي بنشوفه واضح في قانون الإيمان كل عقيدة في كنيستنا هي عقيدة كتابية من الكتاب المقدس ما عندناش أي عقيدة من خارج الكتاب كل العقائد مأخوذة من الكتاب ومتأصلة في الأصفار ومشروحة بطرق كتيرة لكن العقيدة الكتابية اللي هي مبنية على الأصفار نحذر فيها من خطورة الآية الواحدة واحد يروح مطلع آية كده يروح واخدها خارج الإنجيل ويبتدي يبني عليها عقيدة ما تبقاش مسنودة ولذلك العقيدة نجد لها جذور في الكتاب يخدمها أكتر من مصدر وأكتر من سفر وأكتر من نص فالعقيدة هي عقيدة أصيلة وهذه العقيدة الأصيلة مبنية على أصفار الكتاب المقدس ولذلك إيماننا الأرزوكسي إيمان كتابي دي نمرة واحد نمرة اتنين ان عقائدنا كلها آبائية أبائية يعني إيه يعني مشروحة بواسطة الأباء زي ما جبنا سيرة العظيم في البطاركة القديس أثناسيوس الرسولي وإحنا بالمناسبة دهيت آه الشهر الجاي إذا أراد ربنا وعشنا نفتتح مزار القديس أثناسيوس الرسولي اللي موجود في أسفل الكاتدرائية و المكان اللي موجود فيه أيضا فيه مدافن آه، بحسب ثلاثة من الآباء أبونا مخيل إبراهيم نيح أظن 76 والمتنيح نيافة الأنبا صموئيل اللي استشهد في حادث المنصة في وقت الرئيس أنور السادات سنة 81 وأيضا المتنيح الأنبا غريغوريوس آه، اللي تنيح في عام 2002 ويبقى المزار ده مزار وهيبقى فيه آه، بعض المشاهد اللي بتسجل لنا تاريخ الآباء المعاصرين ويبقى مكان للصلاة ويبقى مكان جيد نتذكر فيه آباء من القرن الرابع الميلادي زي القديس أثناسيوس وآباء من القرن العشرين زي اللي ذكرت اسمهم فبقول الصفة الثانية في العقيدة أنها أبائية مشروحة بواسطة الآباء الآباء القديسين ولما بلاقي القديس أثناسيوس أو كيرلس عمود الدين أو القديس ديسقورس بطل الأرثوذكسية أو الآباء الأوائل دول كلهم بيشرحوا العقيدة وبيشرحوها من خلال مجامع سواء مجامع مسكونية أو مجامع مكانية بيشرحوا العقيدة عشان نبقى فاهمينها أصل الإيمان ما هوش طلاسم أو الإيمان مجرد علامات استفهام الإيمان ده حاجة نفهمها حاجة نعيشها حاجة يعيها العقل بعمل وبنعمة الروح الصفة الثالثة في العقيدة أنها لتروجية لتروجية يعني العقيدة نعيشها في صلواتنا والليتروجيات اللي بنستخدمها فالعقيدة معاشة في العبادات الكنسية كل عقيدة يعني مجرد ترشم الصليب كده دي عقيدة الثالوث والإيمان بالله الواحد مجرد رشم الصليب والعقائد على اختلاف أنواعها مشروحة جوه الكنيسة ومعاشة جوه الكنيسة ولذلك الحياة في الكنيسة أو الارتباط بالكنيسة بيعطي حياة نسميها الحياة الكنسية عايش عايش يعني يمارس حياته مش مجرد معرفة في ذهنه وخلاص إذا العقيدة الأرثوذكسية لما بنعيشها هي مبنية على أساس الكتاب المقدس مأخوذة من الكتاب مشروحة بالأباء معاشة في الكنيسة هو ده باختصار شديد كده قانون الإيمان يشرح كل المراحل ويشرح تاريخ مسيحيتنا وتاريخ إيماننا وعشان كده يقول لك وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي دي إشارة تاريخية أصل إيماننا ده إيمان محدد في التاريخ ظهر إزاي وابتدى إمتى وكان في والي اسمه بيلاطس البنطي وعاش من سنة كذا لسنة كذا فليس آه، الإيمان مجرد تعبير هيلولية ملهاش حدود لكن الإيمان محدد عايز اختصر لك قانون الإيمان في ثلاث كلمات الله خلق ومشروحة في القانون والكلمة الثانية الله خلص خلص الإنسان خلص الإنسان من خطيته ولا يستطيع أحد غير المسيح أن يمسح الخطية فليس بأحد غيره الخلاص والكلمة الثالثة الله خلد خلد يعني جعل للإنسان خلود وحياة جديدة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي خلق وخلص وخلد وتلاحظ الثلاث كلمات دول متشابهين جنب بعض لكن لو خدت الحرف الأخير في كل كلمة تظهر أمامك كلمة قصد الله هذا هو قصد الله أوجدك خلقك ولكن الإنسان تاه وبعد وسقط في المعصية في آدم باكورة البشر آدم وحواء ولكن الله من حبه لم يترك الإنسان فجاء لكيما يخلصه ولا يتركه في الأرض ولكن أيضا عاد إلى السماء وصعد إلى السماء لكيما يعد له مكانا لكيما يكون له خلود ونصيب في السماء قانون الإيمان قطعة صلاة تدعوك إنك تعيشها تفهمها تتمتع بيها وتصير بمثابة السمكة أو سمكة من سمكتين تتأمل فيها وممكن قوي تاخد قانون الإيمان ده تقعد تتأمل فيه مثلا صوم كامل وتعيش فيه آياته كل كلمة مكانها فين والآية بتاعتها إيه وتعيش في قراءاته وتفهم الآباء اللي تعبوا في إيجاده في هذه الصيغة القانونية هذه هي واحدة من السمكتين سمكة قانون الإيمان اللي هو إعلان حب وعلشان تعيش في فكر الإيمان أحبك لما ترجع البيت تقرأ سفر العبرانيين أو رسالة العبرانيين إصحاح 11 وهو الإصحاح اللي بنسميه إصحاح الإيمان وده إصحاح مهم جدا وكله بيشمل وبيتكلم عن تعريف الإيمان والذين عاشوا بالإيمان يعطينا مسيحنا يا أحبائي أن يكون إيماننا حي ومستقيم يمجده في كل حين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين